الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان للعام 1436 أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع المسلمين بها تحت عنوان فاستمسك فاستمسك بالذي أوحي إليك كيف نستمسك بالقرآن في هذه الأجواء المشحونة التي فرقت الناس وشتتتهم في هذه الأجواء التي ضيعت كثيرا من الملتزمين في هموم غير الدين ثم أفسدت على كثير من المسلمين حياتهم اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل ويقهر فيه أهل الظلم والطغيان إخوتي فاستمسك كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايتها إلى هذا الاستمساك إلى هذا الاستمساك بالقرآن في دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى هذا الاستمساك بالقرآن حيث جرى النهي عن كتابة شيء غير القرآن بالاستمساك أنه لما أمسك عمر بيده ورقة فيها حكمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب الاستمساك بالقرآن لذلك من يمسك منكم اليوم بورقة غير القرآن تشغله عن القرآن أو يستمسك بها ليعتز قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم اليقين وإنه لذكر لك ولقومك أي أن ذكركم في هذا القرآن لا بعيدا عنه وسوف تسألون تحمل المسؤولية فمن استمسك بشيء غير القرآن يحتمي به يلوذ به يريد أن يمكن به يظن أنه يعتز به نقول له أمتهوكون فيها يا ابن التخلي عن موانع الفهم إننا بحاجة لكي نقرأ القرآن ابتداء فهم عظمة الكلام ثانيا فهم عظمة المتكلم ثالثا حضور القلب والتخلي وترك حديث النفس رابعا التدبر خامسا التفهم سادسا التخلي عن موانع الفهم أن تتخلى عما يمنع الفهم أول ما يمنع الفهم ان يكون الهم منصرفا عن فهم القران الى شيء اخر كالتحسين الصوت يبقى همه انه يغني التغني بالقرآن مطلوب بس احنا بنتكلم في اللي عايز القرآن يبقى ربيع قلبه مش, عاي... مش ما انا قد اقرا القران للمتعه احيانا بقعد اسمع مصطفى اسماعيل رحمه الله او المنشاوي او عبد الباسط للمتعه والمزاج مش ل بستمتع بتلذذ بالقران الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما مر ولقى ابو موسى الاشعري بيقرا قال له لقد انصت الى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود الرسول صلى عليه لما عدى على عبد الله بن مسعود وهو بيقرأ قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى العشاء في المسجد ثم ذهب إلى البيت فلم يجد عائشة فلما تأخرت عليه ثم جاءت قال أين كنت قالت إن رجلا من أصحابك حسن الصوت يتلو القرآن في المسجد فقام يهرول حتى أتاه فاستمع قراءته حتى قضى ثم قال كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر هي دي القضية ان احيانا زي اقول لك كده اسمع عشان استمتع وتلذذ لكن آه، عشان افهم او يكون القران ربيع قلبي يبقى مش قصدي التلذذ مش قصدي الاستمتاع مش قصدي التسميع ان انا بسمع لحد بيسمع لي مش قصدي الحفظ مش قصدي المراجعه مش قصدي حصول الحسنات اللي هي آه، عشر حسنات على الحرف لا ده انا قصدي ان يكون القران ربيع قلبي يبقى التخلي عن موانع الفهم منها ضعف الإيمان بالآخرة ذكرنا الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أيضا من موانع الفهم المعاصي والذنوب أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى احذر احذر الذنوب يا أخي وبإذن الله تعالى تأتينا في اللقاء القادم قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فمن يكفر بالطاغوت التخلية ويؤمن بالله التحلية يكفر بالطاغوت ان احنا نطهر الاول وذروا ظاهر الإثم وباطنه نحن نطهر الأول وهنبدأ أخدكم في جولة جميلة في بساتين القلوب إن مثل المؤمن مع قلبه مثل البستان في زرعه كل يوم يدخل إلى البستان فيخلع يقلع ويزرع نقلع ايه من قلبك ونزرع مكانه ايه اللهم ازرع حبك في قلوبنا الشاهد هنا ايه ان لازم تقلع من قلبك جذور الذنوب قلت لكم قبل كده ان الانسان نفسه بتخدعه فطوعت له نفسه قتل أخيه طوعت قال له وكذلك سولت لي نفسي سولت لي نفسي إن النفس أمارة أمارة أمارة يبقى أمارة كثيرة الأمر تسول وتطوع دي شغالة عليك وانت ما تزعلش مني اسف عبيط واهبل ومش دريان وبيضحك عليك وبيتلعب بيك وانت مش واخد بالك خالص والاخر تقول اه معقوله ده اذا دريت مش استهبلت لحد ما تموت وهناك لما تدرى بقى ارجعوني كلا هل الى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي الشاهد ان نفسك ممكن تضحك عليك وتقول لك توب بقى من ال توب من الكذب مثلا توب من ال من مشاهدة من مشاهدة الصور المحرمة توب من من الكسل والنوم يا جماعة كل دي بنسميها أعراض للمرض مش هي المرض عارف لما قلنا واحد عنده والعياذ بالله مثلا السرطان اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء اللهم صب في قلوب المبتلين من المسلمين الصبر والرضا نسألك اللهم لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك الشفاء من كل بلاء اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين رب اشفنا وعافنا اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك اشف شفاء لا يغادر سقما آمين واحد مبتلى بالسرطان جسمه بيسخن بس السخونة دي مش هي المرض دي ايه اعراض المرض ان مثلا رجله تورم انه وشه ي- يصفر او جسمه يصفر دي كلها اعراض لما يبقى دكتور عبيط يعالج الاعراض عايزين ننزل السخونيه يا عم مش القضيه قضيه السخونه ده القضيه قضيه المرض اللي سبب السخون هي دي انت بتبص للنسوان القضيه مش دي الموضوع الموضوع ايه اللي خلاك تبص ضعف تعظيم الله في قلبك لو بتعظم ربنا تستحي انه يشوفك وانت بتبص للحرام الكسل لو انت بتحب ربنا شوف شوف شوف ايه ضعف حب الله في قلبك لأنك لو بتحبه تمشي له على الإبر تأتيه على رموش العين يبقى القضية في إيه؟ قلع جذور الذنوب من القلب مش صور الذنوب عشان كده العبيط اللي بيقول أنا بتوب وارجع تاني يا ابني ما أصل أنت ما تبتش أصلاً لانك مش فاهم بتتوب من ايه لانك لو تبت ما كنتش رجعت قالوا قوم ذهبوا ثم رجعوا قال لو وصلوا لما رجعوا لذلك القرآن للمقبل عليه بقلبه وجوارحه قال تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد الله الله الله الله يا سلام لو ربنا يرزقني بناس بتفهم تبصرة وذكرى لكل عبد مش باشا عبد اتنين منيب شوف في فرق بين بين اللي بيفهم بين اللي بيعلم وبين اللي ما بيعمل ما بيعلمش قال تعالى افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب سبعه التخصيص التخصيص يعني ايه التخصيص التخصيص انك تنزل كل آية عليك انت ان القرآن بيكلمك انت عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لما ربنا يقول ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين اوعى تكون ظالم يبقى القرآن بيلعنك قل لي لا ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا قال لا انت بتبغيها عوج أصابتك اللعنة وانت عايزها عوجة كده مش عدلة الشاهد هنا ايه التخصيص ان تقدر انه اذا قرات امرا يا ايها الذين امنوا لبيك يا رب لبيك سيدي اذا جاء النهي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير انتهينا ربنا انك تجاوب فهل انتم مسلمون نعم استسلمنا ربنا فهل أنتم منتهون انتهينا ربنا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به واللي بلغوا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ولذلك قال بعض العلماء هذا القرآن رسائل إلينا رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهود نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات التخصيص مالك بن دينار كان يقول ماذا زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن النبتة تكون إن الحبة تكون في الحش فلا يمنعها نجس مكانها أن تنبت خضراء مستوية صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل القرآن في قلوبكم القرآن عمل في قلبك ايه قول لي اصلا انا قلبي مش نظيف قال لك ده لما تكون حباية وقعت في الحش الحمام في النجاسة أعزكم الله وقعت في النجاسة ها حباية في نجاسة في الغائط ومع ذلك تنبت في النجاسة فالقرآن العظيم حتى لو في قلبك نجاسة ينبت ليطهرها تطهر بالاستحالة ثمانية التأثر التأثر وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات زي ما وضحنا بقى آيات الوداد وآيات الخوف وآيات الرجاء تأثر كنت لسه بقول في كتاب سيرة سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تعيش مع سيدنا النبي وأروح معاه غزوة أحد أعيش مع سيدنا النبي وهو رايح واعيش معاه وهو بيتجرح وهو مجروح اعيش معاه ابقى احساسي احساسه وهو واقف بيدعي في غزوه بدر ورافع ايديه وعمال يس- ي- يستنجد ها؟ احساسي بخوفه يبقى انا خايف وانا وانا مع سيدنا النبي و- واحساسي بحزنه لما شاف اصحابه بيقتلوا ابقى حزين و- وببكي وب- وبتقط- وبقى و- و- فعلا وانا بقرا المشهد او بكتب المشهد بتاع غزوه احد عايزه يخلص لان انا قاعد قلبي بيتقطع مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعيش مع قصه الافك ابقى عايش القلق وال وال والهم والحزن وال وال والتردد ده الكلام ده في السيره اهو في القران نفس الشيء التاثر ابقى حاسس في الوعيد والتهديد يعني لما تسمع ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال فعال لما يريد ابقى عايز المعنى التاثر عند ذكر اسماء الله وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته حين يسمع وصف الجنة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ لؤلؤ لؤلؤ آه، لؤلؤا منثورا وإذا رأيت سما رأيت نعيما وملكا كبيرا أبقى عايش قلبي بي- بيتنطط بيرقص لما أقرأ كلام الكفار متألم ومتأثر وعديها عشان كده القراء يقولوا لما بتقرأ إيه وقالت اليهود يد الله مغلولة وطي صوتك ومرة واحدة وعدي ما تقولهاش ينكسر الصوت في باطن العبد حياء من قبح مقالتهم عند وصف الجنة يشتاق عند وصف النار ترتعد فط- فرائصه ما تبقاش اللي النبي قالهم صلى الله عليه وسلم قال عنهم يتلون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز حناجرهم يعمل زي سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال ايه قفوا عند عجائبه لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب تسعة الترقي والله لما بقرأ كلام ابن القيم فوا حسرته ووا مصيبته كيف يم يم يمر الزمان وينقضي العمر والقلب لم يشم لهذا رائحة بتحصل عليكم ازاي فات الزمن ده وانت لسه ما حسيتش ده او حتى انت مش مقدر الكلام اللي انا بقوله ده النهارده الترقي عايز اقول ايه انك صليت معنا المغرب عارف لو مش بصلاة المغرب دي طلعت درجة يبقى انت خسرت صلاة المغرب احنا مش بنصلي صلاة المغرب ان انا بس بسقط اسقط الفريضة لا ده فيها واسجد واقترب انك ما سجدت لله سجدة اللي رفعك الله بها درجة احنا ثلاث ركعات بست سجدات يعني المفروض ان انت طلعت ست درجات في الصلاة الواحدة وركعتين سنة يبقى عشر درجات طب العشر درجات اللي هم اسمهم الترقي ارتقيت اقرأ وارتقي ورتل الترقي يا ترى انت بتترقى ولا نزلت لتحت انت بتترقى تطلع لفوق ولا بتتدلى وتتدنى بتترقى ما هو القرآن كده أو قلنا الطريق لربنا يا طالع يا نازل ف... مفيش وقوف فأنت لو مش طالع تأكد إنك نازل طيب أترقى إزاي وهي دي آه لقيتها هي التدرج يبقى قلنا الأصول الأربعة في التربية في المدرسة الربانية التفهيم التدر... التعويد التدرج المتابعة رزقك بقى اه التدرج الترقي انك تتدرج ب- بنقول كده ان انت بتبدا النهارده بقراءه جزء من القران نص جزء من القران جزء تترقى تبقى جزء تترقى تبقى جزئين تترقى تبقى ثلاثة تترقى تبقى خمسة تترقى تبقى عشرة هو ده الترقي دي في التلاوة الختمة التجارية ترقي في الفهم بقى وحضور القلب والتدبر وال وأن يكون القرآن ربيع قلبك واحد أن تقدر سماع الله لك فكأنك تقرأه على الله وأنت واقف بين يديه وهو يستمع إليك سبحانه ناظر إليك يستمع منك فتكون يكون الحال عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال يبقى أدنى حالة وأدنى مرحلة إنك تقرأ كأنك بتكلم ربنا بتقرأ عليه كلامه فيبقى حالك في الحالة دي إنك بتمدح ربنا بتتملقه بتتضرع إليه بتبتهل إليه بتسأله بتستجديه بتطلب منه دي أول درجة دي أول درجة بتتمشى بيها كده ال- الدرجة التانية خليها المرة الجاية بقى ها بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب